ان شاء الله هنعيش الليله دي مع قصه اللوام الناس اللي ملهمش الا الملام وكتر الكلام سواء في الفاضي او في المليان قصه شوقيه وسلطان واسمع الملحمه بتاعت سلطان وشوقيه وصلي على خير البريه الشيخ صلاح في بلد زي الزمرونية وجاره راجل اسمه الشيخ حسن خليفة رفاعة بيطلعوا الموكب سوا ويروحوا مولد سيد أحمد البدوي سوا وسيدي أبا العالمين سوا الشيخ حسن مخلف بنت والشيخ صلاح مخلف ولد اسمه سلطان ورباه أحسن تربية وعلمه أحسن تعليم فالتجأ إلى جماعة عشان يربي دقنه ويحرم كل شيء ففهموه بأن الموالد وأبوك ماشي غلط شوف الضربة بقى لما تكون من الابن تبقى مصيبة كبيرة الواد بدأ يتحدى أبوه بابا أيوة يا سلطان أفندي قال لي يابا لا تشد الرحال إلا لثلاث للمسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي وانت بتشد الرحال وتروح مولد شيخ العرب وسيدنا الحسين والرفاعي والجيلاني والدسوقي الكلام ده بدع يا بابا مختلق ملهاش أساس في الدين قال له يا ابني نلتجأ أنا وانت للقرآن الكريم مش ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال لحضرة النبي في الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى مكتوبة على باب مولانا سيدنا الحسين يا ابني اللي دخل في حبهم نال النصيب وحبهم وسيلة وسيلة لإيه يا بابا؟ قال له وسيلة لحب الرسول هتمنع حب الرسول برضه قال له ما تحب الرسول بس بلاش الموالد دي فابوه قال له ايه قالوا الموالد بدع ردت وقلت انا ايه قالوا الموالد بدع ردت وقلت انا ايه ده اللي يخش في جب الغش ربنا يجازيه دي فيها حبايب النبي وعشاقه بيمدحوا فيه فيه فيه يا لا مهل الهوى لومك هيعمل ايه قالوا الموالد بدع ردت وقلت انا ايه ده اللي يخش في جاب غش ربنا يجازيه في حبايب النبي وعشاقه بيمدحوا فيه وفيها حب وصفا وفيها كمان معرفة وعاشق المصطفى ايه يعمل اللوم فيه الشيخ ده كان شيخ غني ما كانش بيمد ايده للناس عشان يعمل مولد كان بينفق في سبيل الله كان بيحب يخرج كل حاجة من بيته مش زي النهاردة التجارة في الموالد عايزين يعملوها زي تجارة المواشي لا الشيخ ده كان يمتلك اموال بقى واطياب وكان يزكي ويعطف على السائل وعلى الغلبان ونخش بيته ضيف بيطلع من حده فرحان وفي كل مولد خيمه سوان ينصبوا للأحباب وله كتير أحباب ودراويش في كل مكان مات عند رسول الله وكان بيحرم الموالد شوف هيعمل في امه ايه الام اللي حضرة النبي وصانا عليها وألأ الجنة تحت أقدام الأمهات أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك هان الأم وأنا بقول اللي بيهين أمه لا يمكن يورد في يوم على الجنة دلوني يا ناس دلوني مفتاح الجنة فين دلوني يا ناس دلوني مفتاح الجنة فين يا ما ناس عنه سألوني لم أعرف هو فين دي إن كنت عايزني أدلك طع أبوك وأمك إن كنت عايزني أدلك طع أبوك وأمك وأنا أقول لك هو فين دي زعل ابوك ليه تزعل ابوك ليه وكمان امك بتؤذيك لو كنت تعلم ما شافت فيك ما تؤذيك بقدر سامحها وحاذر ان تعاديها لربنا يعذبك ما دمت تؤذيها شوفوا اللي بيزعل امه زي اللي من دول كده كان بدء المولد بتاع شيخ العرب فامه بتخبز زي العاده ما كان ابوه موجود الله بتعمل ايه قالت له يا ابني بنخبز علشان نروح مولد شيخ العرب في العاده بتاعت ابوه بنخرج من بيتنا عاده واللي بيقطع العاده ربنا بيقطعه الله يسيبك من العاده دي ما بنروحش ايه شيخ العرب وايه العرب سيبك من الكلام ده يا وليه العجين ده لنا احنا هنا مش موزعينه في طنطا والخيمه ديت لازم تنباع وكل حاجه وهي تركها لازم تنباع وقام يبيع في الارض كمان فالوليه حزنت على جوزها وجات لها حاله اغماء ماتت قبل المولد ما يبدا أم وأبوك ماتوا أم وأبوك ماتوا أم وأبوك ماتوا ستحفي ألوفاته أم وأبوك ماتوا ستحفي ألوفاته أشكر لي أوقاته أشكر لي أوقاته للشرب مني للشرب من يسهر مادي يشرب مادي يسهر مادي يسكر مادي ويمشي في الحرام أم وأبو ماتوا فاتوا في غلفاته عاش كل أوقاته للشرب والفجور للشرب والفجور يشرب معدية يسهر معدية يسكر معدية عاش إلى الخمور عاش إلى الخمور الشيخ حسن ياهو جاره صديق لأبوه الشيخ حسن ياهو جاره صديق لأبوه لما التقاه بعده فقال يا حول الله ليه بس يا سلطان تبعد عن الرحمن ليه بس يا غفلة تبعد عن الرحمة وتمشي ورا الشيطان أنا بنصحك لله الشيخ حسن ياهو جارو صديق لأبوه الشيخ حسن ياهو جارو صديق لأبوه لما التقاه مكتوب فقال يا حول الله
السلطان افندي سكران سلطان افندي وقعد كده في بيت ابوه وفي ايده ازازه البرندي فقال له يا ابني انا حبيب ابوك تحتش المولد ليه ابوك كان بيذبح وبياكل الغلابه ليه تقطع العاده
ولا عدم ولا بيعاتي على حر
قال له طيب ده ابوك كان قاري معايا فاتحه ان انا اجوزك بنتي ازاي هجوزها الخمرجي على شكوس
قال له انت حر طب اسمع يا ابني قال له نعم قال له يا مسرفين في الخمور والجهل عافيكم سبتوا المساجد وعمرتم أهاويكم آه يا سهرانين كنت أبده فيها من غير رازق من غير خالقكم من غير ناشئكم وبيده نواصيكم له بس يا سلطان تبعد عن الرحمة وتمشي ورا الشيطان انا بنصحك لله انا بنصحك لله الشيخ حسن يا ابوه جاره صديق لابوه لما التاه مدوه فقال يا حول الله
انا وابوك يا ابني طول عمرنا احباب ابوك رفاعي او احمدي لازم نعيش احباب شرب الخمره هيخلي حياتك هباك في هباب قال له ابيع الارض كمان واركب عربيه ده انت انسان متعلم امال خليت ايه للجاه قال له انا مش ناقص نصايح من حد قال له خلاص اللي يعجبك ما دامك انت مرتاح يا ابني ارضك وانت حر فيها بدا يبيع في ارض ابوه ويجري ورا النسوان معتوه خلاص الخمره لحست عقله وهينتقل من الخمره للبودره للبرشام للمكس ويمشي ورا كل صبيه يركبها التاكس ويشوف سلطان افندي وعاش النبي صلي عليه
الشيخ حسن سابه ما وقفش على بابه والواد مع اصحابه يسكر يشرب بهواه وساقطات الليل يقولوا فز الليل وساقطات الليل يقولوا في عز الليل ويقوم بفعل رزين وانا كان يخاف مولاه في نهار وفي ليله خطايا بتجيله في نهار وفي ليله خطايا بتجيله يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله يا عذاب عند الله يا عذاب عند الله في نهار وفي ليله خطايا بتجيله في نهار وفي ليله خطايا بتجيله يا ويله يا ويله يا عذاب عند الله وعلى اللي زيه كمان سلطان في يوم يا اخوان اختار بقى بهواه واحدة من الحلوين في الشكل مش في الدين حواجبها دول هلالين حواجبها دول هلالين وعيونها سود سحراه الشعر للمفتون الشعر للمفتون عيونها تسبي عقول بغرامها بقى مقتول بقى ما ينامش الليل بقى ما ينامش الليل ساقطات الليل يقولوا في عز الليل ساقطات الليل يقولوا في عز الليل ويقوم بفعل رزيل ولا كان يخاف مولاه ولا كان يخاف مولاه ولا كان يخاف مولاه
عشق الجمال مش عيب الله امال يبقى ايه العيب
بقول يا اللي عشقت الجمل عشق الجمل مش عيب لو كان مرادك حلال يبقى الحلال مش عيب الشرح قال والدين الحب ما هوش عيب اما انا عشقت الجمال في غير الشرع دي خيانة المولى عنها نهانا والخاين مالوش حبيب
واللي عشقت الجمال وفي حبه ده يبدوه
شوف بعض الروح ما بتطلع من الجسد بيبقى الجمال شكله ايه هو في القبر كده منفوخ وبياكلوا الدود سلطان حب واحدة اسمها شوقية قالت له ام كلثوم قالت يا سلطان واغنى من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الامان الدنيا متعه وان ضحكت للحياة تضحك لك اشرب وتمتع محدش هياخد منها حاجة سلطان وشوقية واخدينها تسلية بيشرب هو وهي حاجات حرمها الله فضلوا على ده الحال فضلوا على ده الحال
للفجر والضلال يصرف عليك المال غير ماله مش عاوزة غير ماله مش عاوزة سلطان وشوقية واخدينها تسلية بيشرب هو وهي
يصرف عليها المال غير ماله مش عايزاه وفي يوم وكان في الصيف قالت له ليا كيف وفي يوم وكان في الصيف قالت له ليا كيف الصيف ده ناخده مصيف الحر مش طايقه وفي يوم كان في الصيف قالت له ليا كيف الصيف ده ناخده بسيط
الحر مش طايقاه وديني اسكندرية اجري واعوم في المية وديني اسكندرية اجري واعوم في المية ايدك كمان في ايديا ده الحر مش طايقاه
انا تحت امرك قالت له تسلم لي اصل الدنيا حر كل شهر ده خدام والحكايه كلها خمس فدادين شوف على ملفة السنة هيكون الخراب حاطط عليه اللي كان بيقول الموالد بدع يابا اللي كان بيقول لا تشد الرحال إلا لثلاث اللي كان بيحرم قراءة القرآن والصلاة في المسجد اللي فيه مقام فشوف الخراب بيجي له من طريق آخر إزاي يا حبيبي لأنه ماشي ورا النشوان والشيطان والناسي بيعيش ناسي لأن الآية بتقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم ما بيفتكرش حاجة أبدا ولا اسمه فبيقول آه، شوقية
بيقول انا تحت امرك يا حلوة وانا عمري ما عصاكي طلبك اوامر يا حلوة وانا مالي ذا فداكي أين أين أين أين أين أين أنا أنا تحت أمرك يا حلوة وأنا عمري ما أصاكي طلبك أوامر يا حلوة وانا مالي ده في ذاكي المال كتير عندي وعندي التاكسي ملاكي وهتبقى رحلة جميلة عالشط يا حلوة واسكندرية حلوة وتزيد حلاوتها وياكي
يا حلوة الحلوة
انا ليا غيرك مين عمرك يا نور العين عمرك ومش هعصى عمرك على عيني يعذب العين افدي انا فين والمال كمان والجاه قالت له تسلم لي
يا دنيتي وأملي
قالت له تسلم لي
يا دنيتي وأملي حبك واخد عقلي ما أنا ما بنامش الليل.
قالت له تسلم لي يا دنيتي واملي قالت له تسلم لي يا دنيتي واملي حبك واخد عقلي يا حبيبي انا ما بنامش الليل نصرف عليك بدل الألف مليون ما أنا ليا غيرك مين قالت له ما نحرمش منك ركبوا التاكسي الملاكي وحاطط ايدها على كتفه وهو بيسوق ولسه ما وصلش شيخ العرب ما وصلش طنطا هم رايحين اسكندريه فالمرور وقفه انت يا استاذ لو سمحت رخص فطلع الرخص بيديها للشرطه لو سمحت شيل ايدك قال له دي مراتي قال له كده اه بس الطريق له اداب واعطوا الطريق حقه الشرطه بتعلمك الادب يا استاذ اركن هنا فلقى الجمال داخله كان فات ثلاث سنه ولا ربع سنه بعد ابوه ما مات والمولد شغال قال هو في طنطا ايه الزحمه دي قالوا له ده مولد شيخ العرب فهو ساعه ما قالوا له شيخ العرب السلك لطشه جاله ماس شوف عمل ايه من شيخ العرب والعاشق النبي صلى عليه
جينا في الجمال لحبيب النبي طنطا نورها عال فيها باب النبي جينا بالجمال لحبيب النبي طنطا نورها عال فيها باب النبي الله والنبي ده حبيب النبي
شوقية عمالة تبص تقول له اضحك شوف اللي لابس عمة سودة وشوف اللي لابس عمة حمرا شوف اللي لابس طرطور شوف اللي مربي دقنه اتفرج شوف الناس المجانين وهو بيقول لها ايه
في التاكسي راكبه معاه جنبه على يمينه واللي حصل وقتها ادي احنا فاهمين وفاهمين حتى وصل طنطا سلطان رأى بعينه زحمة وخلق كتير سأل في طنطا إيه؟ قالوا له بلد السيد واحنا مريضين السيد مولده كبير زحمة وخلق كتير السيد مولده كبير زحمة وخلق كتير مجاذيب لابسين طراطير مجاذيب لابسين طراطير احوال يعلمها الله احوال يعلمها الله دي خيمة رفاعية قدرية جلالية ودي برهامية رجال طرق صوفية نظرة ومدد يا عينيا يا باب القبول يا باب الرسول يا باب القبول يا باب الرسول
لحضرة الظابط قال له نعم لو سمحت الرخص بقى عشان نمشي قال له مش قبل ما تروح بقى اسكندريه انت رايحين اسكندريه طبعا قال له ان شاء الله عشان تفسح المدام قال له الله مين اللي قال لك قال له اللي قال لي شيخ العرب شيخ العرب قال له ايه ما بتقولش مدد ليه انت معاند ليه اشمعنى الحرام بيريحك والحلال بيتعبك بدل ما تروح اسكندريه تلبس مايوه وتنظر لنساء الناس انظر لعيبك انت يا انسان معاك شهاده ايه قال له ده انا مهندس آه. انت مهندس قال له اه قال له طب يا مهندس خص الشاحه يا راجل ماسك خشبه كده يمينك الصلاه على النبي خبطه قال له طهر وتعالى خش آه أتريه جنب وناسي وراح الميضة وهي واقفة له بره جنب العربية استحمى بالمية واتطهر ودخل يصلي ركعتين في المقام شوف هداية الرحمن بقى لما ربنا سبحانه وتعالى أراد بالهدى مفيش مانع ابدا ولا قوه تمنعك من الهدى فسمع واحد مداح بعد ما خرج بيمدح في النبي وبيقول
بيقول يا آل بيت النبي ده أنا جاي في رحابكم ياللي الرضا والمدد كله على بابكم واللي مالوش في المدد يا أبو اليزيد ما يخط أعتبكم
آل البيت
انا جاي في رحابكم ياللي الرضا والنور كله على على بابكم ده اللي ملوش في المدد ما يخطي اعتابكم حلفتكم جدكم ترعوا لي يا اهل الله يا اهل المدد مدوني وخدوني خدامكم
علت ليالي حلوة وانية ليالي رايحة وليالي جاية هلت ليالي حلوة وانية ليالي طعم خير البرية فيها التجلي دايما تملي فيها التجلي دايما تملي ونورها ساطع من العلالي هلت ليالي هلت ليالي سلطان يا مستمعي وقف وشاف بالعين مدح يمدح في الزين مدح يمدح في الزين يمدح في اغلى رسول يمدح في اغلى رسول بشجن وبمعنى يقول ما تصلوا على الرسول احمد رسول الله ابو المقام عالي مدحو شاغل بالي المصطفى الغالي طه بن عبد الله يمدح في اغلى رسول بلسانه قلبه يقول سلطان وقف على طول حس بحنان جوه وحد شوقية بتمسكه من ايده كده وبتقول له يلا بينا قال لها انا مش هسيب مولد شيخ العرب المصيف بتاعي طنطا والساحه انا كنت اعمى وفتحت كنت اطرش وسمعت مش ممكن هسيب الساحه ابدا وارجع لعدت ابويا لو سمحت بقى اعتبري الكلام والحب اللي كان بينا نسيه قالت له انت مجنون قال لها اخر كلام تقوليه واسمعه مني البعد عنك رحمه يلا ابعدي وما تجيش قالت له بتضحك عليا قال لها خلاص حب الرسول يابا توبني له
حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب جاني في منامي يابا لبسني توب جاني في منامي يابا لبسني دب دوبني دب دوبني دب دوبني دب دوبني دب حب الرسول يابا دوبني دب عن المعاصي يابا دوبني دب حب الرسول يابا دوبني دب عن المعاصي يابا دوبني دب جاني في منامي يابا لبسني دب جاني في منامي يابا لبسني دب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب
لا حلقة ذكرت اللي كانت شغالة في الصوان اللي جنبنا فراح قلع جزمته وقف في وسط الناس بينده الحي وشوقية واقفة تستغرب يا عم بينا يلا قال لها مفيش فايده
خلاص هتوب لله وامشي مع الدراويش خلاص خلاص هتوب لله وامشي وامشي امشي مع الدراويش أما أنت يا شيطانة
انا شيطانه ايوه انت اكبر شيطانه
مشيك ما يلزمني قالت له انت بقيت مجنون مجنون مجنون رسمي ما تنفعنيش قال اخر كلام تقوليه واسمعوا منك ده البعد عنك رحمة يلا بعيدي وما تجيش قالت له يلا قوم دي فرصة حلوة اليوم الملح ده بالكم وقلوب في التاكسي معاه قالت له يلا قوم دي فرصة حلوة اليوم الملح ده بالكوم وقلوب في التاكسي معاه
بعد ما طردها ماشيه في الشارع تبكي فقابلت واد شرير شكلها اهلا شوقيه قالت له انت مين؟ قال لها ما انتش فاكره نصر اللي كان معاكي في الحجز بتاع بنها قالت له ازيك؟ قال لها اهلا بتعمل ايه هنا في طنطا؟ قال لها بنجيب طاقيتين على محفظتين على كنفاتين على مروتين قالت له ده انا عارفه لك صيده انما صيده كمان معايا واحد هنا اسمه سلطان راجل غني قوي وبيع كام فدان ومعاه يجي 20000 في التاكسي معاه ما يلا اما نعمل فيه ما كده انا وانت قال لها تحت امرك يا شوشه طب نعمل ايه فكر معايا قال لا ابدا انا اعمل شيخ والبس دق والبس خيش وانت تقولي له ترجعي تقولي له الشيخ ده هو قابلني في السكه وقال لي سايبه حبيبك ليه ارجعي وتصالحي عليه بدون ما اكلمه عرف المشكله اللي بيني وبينك والزعل فانا خفت من الشيخ ده ورجعت لك يا يا سلطان بكده هيامن وتو ما امن هنسرقه بسهوله إن كيدكن عظيم شوف الشيطان اللعوب
وقاموا سوا بالدور ويمثلوا تمثيل قاموا سوا بالدور ومثلوا تمثيل
الرسول طيب طيب طيب طيب طيب طيب والدر عليه حيخيل شوقية راجعة بخطة دي خاينة مالها أمان قالت له يا سلطان انت السبب يا جميل
لما تركتك ومشيت انا ماشيه بعيني رايك احوال ومنها جيت احوال يعلمها الله الشيخ ده قابلني بدون ما يسألني لقيته كلمني كلامه له معنى فايدة حبيبك ليه ارجعي وتصلحي عليه يجي اللي جرايك امشي في طريقه معاه
لقت سلطان وقف في حلقة الذكر وعرق وعمال يشر من جسمه خلاص الهدى لأن أبوك لو كان صالح صلاح الأب بينفع الذرية مش ممكن أبوك يبقى صالح وأنت تطلع طالع إن مشيت في الشقاوة في آخر العمر لازم ترجع تاني فرجعت له شوقية الشيطان سلطان الله عايز إيه؟ سيبيني في حالي بقى انت ما بقتش طايقني انا راجع لك غصب عني ليه عايزه فلوس قالت له لا الشيخ ابو دقن ده هو لما قابلني بيقول لي سايبه حبيبك ليه بدون ما اكلمه ارجعي وتصالحي عليه وامشي في طريق النبي وياه اهلا يا عم الشيخ اهلا وخد الراجل بالحضن والخدعه صدقها لأن أساسه طيب لكن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين مهما تحيط بك المكايد من أعدائك وانت مع الله لازم ربنا ينجيك لازم ربنا ينجيك من كل مكيدة ما دامك مع الله فده مع ربه انخدع في الشيخ اؤمر يا عم الشيخ قال له الامر لله طلباته قال له تزورني الدسوق اليوم في السيارة بتاعتك الملاكي مدد آه. مش عرفه ان انا عندي عربية ملاك تكونش شوقية اللي قالت له انما ده شوقية بتقول ده قابلني بدون ما يسألني لقيته كلمني كلامه له معنى لازم ده راجل ولي ده راجل من اهل الكشف فبيوطي على ايده يبوسها
قال له العفو يا ابني العفو ودينا زور الدنسوي أول عينيه
فخدوا معاه لحد السيارة وبيفتح كده الباب ولسه بيقعد يشوف البنزين بقوي وبيطوق الازاز لا سيدنا الشيخ ابو دقن بيفتح شنطه العربيه ولهف شنطه الفلوس وقايم يجري وشوقيه وراه ودك هوا في قلب الشوارع ويقول جاي وراهم الشرطه مسكوهم
شوف القدر على اسم اول طنطا والمباحث جابوا الملفات يبحثوا لقوها عليها قضايا اداء وهو قضايا مخله بالشرف زي السرقه فقالوا له ايه اللي وقعك في دول قال لهم اللي نجاني منهم شيخ العرب زرته قال ايوه
دعني لقد ملك الغرام أعنتي ولكنني خضت البحار بهمتي أصبحت في حاناتها متجردا بين الصفا أسعى وبين المروة يا نبينا يا نبينا يا نبينا يا نبينا يا نبينا يا نبينا ساكن طيبة والمدينة يا نبينا يا نبينا يا نبينا يا نبينا يا نبينا يا نبينا ساكن طيبة والمدينة أصبحت في حانتها متجردا بين الصفا بين الصفا والمصطفى بين الصفا أنا أحمد بدوي باب المصطفى أنا منجدا عيان من كل شدة أصبحت في أصبحت في أصبحت في حالتها متجردا بين الصفا أسعى بين المروة
شوقية وصاحبها الحرامي اللي كان عامل شيخ في الحج وده استلم شنطة الفلوس بتاعته فالظابط بيقول له بدل ما تمشي ورا واحدة زي دي انت انسان متعلم ابني الحاجة لله ما دام ربنا مقدرك يا اخي انفق في سبيل الله امشي عدل احسن لك فبكى بدمع العين لان خلاص السلك كان لطشه وقال للظابط
نبينا نور على نور وطريق نور على نور نبينا نور على نور وطريق نور على نور اصل الطريق مستور يا حبيبي طريق رسول الله الشيخ حسن الخليفة الرفاعي صاحب أبوه قال سبحان من يغير ولا لا ولا يتغير ايه الهدى اللي جه ده سلطان ساب الشقاوة والخمرة والنسوان وبنى مسجد وساحة للذكر والقرآن وزار شيخ العرب وجهه بالنور ظهر من نور طه خير البشر قال له يا سلطان قال له نعم يا عم الشيخ حسن قال له السبب قال له السبب حضرة النبي أنا كنت رايح أنا والبنت اللي أنت عارفها دي شوقية حصل كذا وكذا في الطريق فدخلت أزور المقام طردت اتطهرت وصليت وبعد ما صليت لطشني السلك وقفت في الذكر اتحولت من عاصي إلى طائع قال له طيب بقى مش تكمل دينك أبوك كان خاطب لك شريفة بنت
قال له إن كانت بتحب رسول الله قال له في المدد وفي الطريق حطوا ايدهم في ايدين بعض
قال له عشان التوبة تكون كاملة لوجه الله خطب عروسة جميلة بتصلي بتصلي فرض الله شريفة شريفة وجية شريفة وفي المدد ويانا والشيخ حسن دلوقتي اصبح بقى نسيبه حبيب ابوه وحبيب عاشوا في امان الله راحوا زاروا العدنان وعادوا بخير وامان راحوا زاروا العدنان عادوا بخير وامان وقاموا حفله كمان حبا في رسول الله الليله دي يا قمر الليله دي يا قمر الليله دي يا قمر صارانين ويا الأحبة يوصلوا الشوق والمحبة صارانين ويا الأحبة يوصلوا الشوق والمحبة مين يجي له نوم مين يجي له نوم مين يجي له نوم مين يجي له نوم مين يجي له نوم يا قلبي في ليلة حلوة